إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله فجأة يقرر الرئيس الأمريكي ترامب أنه يمد إيده في جيبه ويبشرق على يهود العالم بإعطائهم القدس عاصمة لدولتهم خالدة تالدة لا ينزح عنهم إلا ظالم وبدل ما المسلمين يمسكوا العصاية ويضربوا الحمار عشان يخرج من الأرض وبدل ما المسلمين يعلنوا راية الجهاد في سبيل الله إذا بالمسلمين يشيروا بوست على الفيس بعد البوست بتاع ماتش الأهلي والزمالك وبعد البوست البوست بتاع التهنئة بالكريسماس يتكلم عن فلسطين وإذا بالمسلمين يغيروا صورة ال profile picture بتاعتهم تتكلم عن المسجد الأقصى والقدس وإذا بالمسلمين يعملوا هاشتاج على تويترز يتكلم عن فلسطين والمسجد الأقصى إذا برد فعل المسلمين البكاء والعويل والصراخ أسئلة السؤال الاولاني انت عايز المسجد الاقصى ليه انت عايز القدس ليه انت عايز المسجد الاقصى عشان تتصور جنبه سيلفي عشان تروح تزوره وتتصور سيلفي معاه ولا انت عايز المسجد الاقصى عشان تعمره باعمال الدين والايمان المسجد اللي جنب بيتك قبل ما نتكلم عن المسجد الاقصى حالك مع المسجد اللي جنب بيتك ايه المسجد اللي جنب بيتك بيبكي الى الله كل يوم الفجر من هجران المصلين ليه المسجد اللي جنب بيتك بيبكي الى الله في كل اوقات الدروس الايمانيه ودروس العلم من هجران المسلمين ليها المسجد اللي جنب بيتك بيبكي الى الله في اوقات صلوات الجماعه من ان معظم الناس في محلاتهم وتجاراتهم وبيوتهم معظم الناس ما بينزلش يصلي والمسجد اللي جنب بيتك بيبكي الى الله خارج اوقات الصلاه خارج اوقات الصلاة من الذي كم واحد في المنطقة بيقعد جلسة الضحى كم واحد في المنطقة بيجي قبل المغرب او بيقعد من المغرب للعشاء يرتل القرآن ويعبد الله كم في المية من المسلمين المسجد اللي جنب بيتك بيشكو الى الله شباب المنطقة اللي يقف بسجادة الصلاة بره المسجد ويدخل لما يقام لصلاة الجمعة عشان ما يسمعش خطبة الجمعة المسجد اللي جنب بيتك بيبكي ويشكو الى الله عايزين المسجد الاقصى لايه المسجد الاقصى اللي انت هتعمله فيه لما يجي هو اللي انت بتعمله في المسجد اللي جنب بيتك عايزينه نتصور جنبه سيلفي عايزينه عشان يبقى معانا وخلاص ولا عايزينه عشان عشان نقيم فيه اعمال الدين اعمال بناء الرجال في المساجد يبقى القضيه الاولانيه ان الاول لما لما نعرف حق المسجد اللي جنب بيوتنا لما نعمر المساجد اللي جنب بيوتنا باعمال الدين ساعتها سيعطينا الله مساجد الارض واماكن الارض نعمرها بالعباده السؤال الثاني السؤال الثاني مصدق مين وعد ترامب ام وعد الله ترامب وعد ان القدس بتاعت اليهود والله سبحانه وتعالى وعد فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ربنا بيكلم اليهود وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا مصدق وعد مين؟ مصدق وعد ترامب ولا مصدق وعد ربنا؟ ترامب وعد ان السفارة بتاعتهم هتبقى في القدس وربنا سبحانه وتعالى وعد لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى ينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله مصدق مين السؤال الثالث نوى على ايه نوى على ايه ناوي انك انت تعمل ايه مع دينك النبي عليه الصلاه والسلام لما روي انه قال لنعيم بن مسعود في غزوه الاحزاب لما ضاق الامر على المسلمين ولما اشتد الكرب واظلمت الدنيا خذل عنا ما استطعت انت ايه اللي انت تستطيعه اللي انت بتعمله ده هو استطاعتك لنصره قضيه دينك لما الدين احتاج لك اللي احنا فيه الوقت ده امتحان من الله يا جماعه كل نازله من نوازل الدين دي امتحان من الله انت عندك انتماء لدينك انت عندك انتماء لقضيه دينك ولنصره دينك ولا الموضوع مصمصه شفايف ومص ليمون ونعمل ايه وبدل ما فيش في ايدي حاجه اعملها وبدل ما فيش في ايدي سيف ولا تحت مني فرس يبقى انا مالي بالقضيه يبقى انا هقدر اعمل ايه خلاص يعني ربنا اللي ربنا هو اللي يقدر وخلاص هو ده موقفك لو كان الصحابه عملوا كده كان زمان انت طلعت مسلم لو كان الصحابه فكروا كده كان زمان انت طلعت مسلم ناوي على ايه الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لصوت ابي طلحه في الجيش خير من فئه خير من فئة صوت أبو طلحة في الجيش أحسن من ألف فارس صوته هو بيحمس الناس على الجهاد في سبيل الله طب خليك صوت طب لو ما انتش قادر تبقى سيف تنصرهم خليك صوت إن صوتهم عند بيت المقدس إن صوتنا يوصل لهم عند بيت المقدس ويحسوا إن الأمة كلها وراهم ده يشد من أزرهم وهم يواجهون اليهود إنه يحس إن الأمة معاهم إنه يحس إن الأمة واقفة في ظهرهم إنه يحس إن الأمة عندها عقيدة وبتقول لهم ربنا ينصركم على اليهود ده على الاقل من شهور لما اليهود احتلوا المسجد الاقصى وقفلوه بالبوابات الالكترونيه ورفعوا النجمه السداسيه بتاعتهم على قبه الصخره مئات المتظاهرين هناك راحوا وقفوا ووقفوا صلوا في الشارع ورفضوا ان هم يدخلوا من البوابات الالكترونيه كانت النتيجه ايه بعد ايام اليهود جروا وهم بيتزقلوا بالطوب قدام الكاميرات ومنظرهم يضحك وسابوا المسجد الاقصى ازاي عشان تع- عشان ربنا يقول لك ان انت ليك دور عشان ربنا يقول للشعوب ان لو تخاذل الحكام ولو باع من باع القضية انت ليك دور انت صوتك له قيمة لصوت ابي طلحة في الجيش خير من فئة صوتك لو طلع من قلب صادق من قلب شايل هم الدين له دور السؤال الرابع مش لينا احنا بقى مش للمسلمين ل- ل- ل- لنتنياهو والترامب ولليهود والجميع يهود العالم رسالة بس مش مننا من الله سبحانه وتعالى الذي قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ربنا لخص مستقبل اليهود كله من لحظة نزول الآية دي اليوم القيامة لخصها في نص صفحة في أول سورة الإسراء ربنا لخص لليهود مستقبلهم فاحنا بنقول لنتنياهو والأمثال ولليهود في العالم كله ربنا قال لكم التاريخ المستقبلي بتاعكم كله ما ستستقبلونه في أول سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما لما النبي قضى عليهم في المدينة وقضى عليهم في خيبر لما كانوا سر إفساد الجزيرة العربية وتقليبها على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فجاسوا خلال الديار زي ما المسلمين جاسوا خلال المستوطنات السبعة بتاعة خيبر وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وده اللي حصل الوقت اليهود هم اللي بقت لهم الكرة والنصر وثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال رؤوس أموال العالم في إيدين اليهود وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا النفير الإعلامي في إيد اليهود في العالم كله إن أحسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره الوعد اللي هيحصل قبل نهايه الدنيا قبل بدء الدار الاخره الوعد اللي هيحصل في نهايه الزمان الذي ننتظره كما تحققت كل وعود ربنا فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم هيظهر السوء على وشكم اللي المسلمين هيعملوه فيكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وهياخدوا المسجد الاقصى منكم تاني وهياخدوا بيت المقدس منكم تاني وهياخدوا القدس منكم تاني وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة زي ما ربنا اداهم الوعد الأول هيديهم الوعد التاني وليتبروا ما علوا تتبيرا ده ملخص تاريخكم ليوم القيامة يا يهود ربنا قالوا في سورة الإسراء انتوا عارفين مثلنا ومثلكم ايه يا يهود العالم زي اب كده ولله المثل الاعلى اب كان عنده حلم ان هو يبني شركة كبيرة ان يطلع ابن من ابنائه يبني شركه كبيره والشركه دي ارباحها يطعم بها المساكين ويكفل بها اليتامى والارامل ويرحم بها البؤساء ويخفف بها عن الفقراء جاله ابن رباه وعلمه وفهمه وكبره وقال له يا ابني يا ابني انا املي فيك ان انت تبني الشركه دي بناها لابنه بنى له الشركه الابن خد الشركه افسد فيها ودمرها وسرقها وخربها وعصى كل اوامر ابوه وفي الاخر هرب من ابوه وتمرد على ابوه الاب رزق ابن تاني قال انا هحقق حلمي في الابن التاني فضل يربيه ويعلمه ويكبره ويفهمه الحلم بتاع ابوه الابن طلع ابن بار عايز يعوض ابوه عن الابن العاقل اللي كان قبل كده ومصمم انه يحقق الحلم بتاع ابوه الابن بنى شركه من التراب وكبرها واسسها وعمرها ولما جت الارباح بالملايين والمليارات انفقها على اليتامى عمل ملاجئ للايتام عمل مستشفيات للمرضى عمل مدارس لتعليم الاطفال انفق على الدنيا كلها ورحم الدنيا كلها فجاه الابن العق ظهر تاني معاه مجموعه من البلطجيه وهجم على الشركه واحتلها وقال الشركه دي بتاعت ابويا ابويا اداها لي انا ابويا كتبها ليا انا انت ليك عين انت ليك وش انت ليك وش بعد اللي انت عملته في شركه ابوك ولله المثل الاعلى انسى المثل ده بقى خالص وتعالى معايا هو دول اليهود وهم دول المسلمين ربنا ادى القدس لليهود فترة وادى القدس للمسلمين فترة عملتوا ايه يا يهود العالم عملتوا ايه لما خدتوا القدس خربتوها عبدتوا الاوثان فيها ملتوها بالزنا وبالربا قتلتوا الانبياء عصيتم الانبياء تمردتوا على شرع الله افسدتم في الارض عملتوا المؤامرات لزرع الحروب ما بين البشر وبين بعضها ربنا خدها منكم واداها للمسلمين اداها للمسلمين حولوها الحرم يعبد الله فيه للنهار حولوها الحرم بيحرم منه لمكة للعمرة حولوها الحرم حولوها الحرم يهدى اليه الزيت من كل مكان في العالم حولوها الحرم يعبد الله فيه للنهار عملتوا ايه انتوا ليه ليكوا وش جايين تتكلم انتوا بتتكلموا عن القدس يا قتلة الانبياء في القدس انتوا بتتكلموا عن المسجد الاقصى يا من افسدتم الدين يا من افسدتم الدين في بيت المقدس انتوا اللي جايين تتكلموا عن القدس وعن فلسطين بعد ايه لما ربنا قال من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ما كانش فيه لا مسجد حرام ولا مسجد اقصى انتوا نسيتوا كان يوميها المسجد الحرام اكبر مجمع اوثان على مستوى الكره الارضيه كان يوميها الكعبه اكبر تجمع اصنام على مستوى الكره الارضيه يوم ما نزلت سوره الاسراء وربنا بيقول من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سنه عشرة مكيه في عام الحزن كان ما فيش لا مسجد حرام ولا مسجد اقصى المسجد الحرام كان اكبر مجمع اوثان على وجه الارض والمسجد الاقصى كان زريبه خنازير وكان مقلب زباله ومقلب قمامه وما كانش في مسجد نبوي كان المسجد النبوي مقابر وثنيين ومشركين المسلمين ربنا اعنهم وضحوا بدمهم وبنوا لله حرم مكي يعبد الله فيه ليل نهار وبنوا عمر بن الخطاب وهو خليفه كنس المسجد الاقصى بهدومه وشال القمامة مخلفاتكم بهدومه وحولوا المسجد تاني يعبد الله فيه للنهار المسجد الحرم المدني بعد ما كان مقبرة أوثان بقى حرم لله يعبد الله فيه للنهار هو ده اللي المسلمين عملوه بنوا لله كم حرم في الأرض انتوا عملتوا ايه انتوا مالكم القدس انتوا مالكم المسجد الأقصى عايزين تتكلموا دين ولا ديل عايزين تتكلموا تاريخ ولا دين هتتكلموا تاريخ غطوا وشكم انتوا مالكم بالمسجد الاقصى ده القدس تاني مدينه انشئت في الكره الارضيه بعد مكه من قبل ما انتوا توجدوا على الارض ب 5000 سنه هتتكلموا تاريخ فلسطين بتاعت الفلسطينيين انتوا مالكم انتم بيها انتوا محتلين مغتصبين هتتكلموا دين هتقولوا نتكلم دين وعقيده مش تاريخ غطوا وشكم برضه انتوا مالكم بالمسجد الاقصى بعد ما قتلتوا فيه الانبياء بعد ما خربتوا فيه الدنيا بعد ما نحيتوا فيه شرع الله بعد ما ملتوه بالزنا والربا بعد ما ما رجعتلوش تاني غير على كتاف امريكا الرساله الخامسه للمسلمين الرسالة الخامسة للمسلمين ودي أهم رسالة الوقت يا جماعة أنتوا متخيلين أنتوا متخيلين والمسجد الأقصى الوقت بينادي والقدس بتنادي وحرمات ربنا بتنادي أنت متخيل الحكم اللي بيتخاذل عن نصرة الدين لما الدين يحتاجه دي أهم نقطة النقطة اللي احنا فيها دي, دي أهم نقطة في الخطبة كلها أنتوا عارفين حكم اللي في وقت زي ده يخذل الإسلام إيه وملوش دعوة بالدين وينشغل بهمومه ومشاكله وقضاياه و... والمشاكل اللي هو فيها وينسى هموم الدين وينسى هموم الإسلام ولا يقوم لله في نازلة زي النازلة اللي احنا فيها دهيت القدس تضيع المسجد الأقصى يدنس واحنا هنعمل ايه مفيش في ايدينا حاجة اللي بيتكلم بالخطاب ده عند ربنا ايه اللي بيتكلم بالخطاب ده عند الله ايه النبي عليه الصلاة والسلام يقول انك ستسأل في القبر ما دينك يعني انت انت مسلم اذا انت مسؤول انت هتتسأل عن الاسلام في اول ليلة في قبرك اول ما يتقفل عليك قبرك تحت التراب هيجي لك ملكين هيقولوا لك ما دينك هتتسأل عن الاسلام هتقول ايه بقى هتقول ايه اللي خذلت الاسلام هتقول ايه اللي بعت قضية الاسلام متحجج بظروفك الدنيوية هتقول ايه اللي افتكرت ان كل ما طالب ربنا منك كلمة مسلم في البطاقة لما عمر بن الخطاب هيتقال له ما دينك عمر اللي اسس امبراطورية الاسلام في العالم هيقول ايه لما خالد بن الوليد يتقال له ما دينك في القبر خالد اللي دخل 30 معركة انتصر فيهم ونشر الاسلام في ربع الكرة الارضية هيقول ايه لما مصعب بن عمير يتقال له في القبر ما دينك اللي اتقطع ايديه ورجليه واتذبح قدام النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد عشان الاسلام هيقول ايه لما حبيب بن زيد يتسأل في القبر ما دينك حبيب بن زيد اللي مسيلمة الكذاب قطع جسمه وهو بيقول له تشهد اني رسول الله يقول له لا اسمع يقطع حتة من جسمه لحد ما قتله وقطع جسمه وهو مش راضي يقول كلمة يسيء بها للاسلام انما انا انما انا وانت لما يتقال لنا في القبر ما دينك احنا عملنا ايه للاسلام عملنا ايه لدين الله انتمينا ليه بجد كانت افراحنا واحزاننا عشانه كانت اموالنا وانفسنا عشانه لما تيجي تجري على النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض يوم القيامه وتلاقي واحد بيجري وشايل كبده ده حمزه بن عبد المطلب اللي كبده اتاكل في احد عشان ربنا وتلاقي واحد بيجري وشايل دراعاته ورقبته مذبوحه ده مصعب بن عمير الموتى اللي ماتها في سبيل الله وتلاقي واحد بيجري وشايل امعائه ده عبد الله بن جحش اللي بكره امعائه في غزوه احد وهو بيجاهد في سبيل الله وبيدافع عن رسول الله هتجري انت باي سرعه الموضوع ساعتها مش بالسرعه والجري الموضوع ساعتها بالسرعه الى نصر دين الله والى تطبيق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دينك ما دينك في القبر معناها انت مسلم اذا انت مسؤول اذا انت مسؤول امام الله عن الاسلام قضية كبيرة قوي من الآيات اللي رعبت قلبي من الآيات اللي هزت قلب الواحد قول الله سبحانه وتعالى عن اللي مرضوش يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد والله يقول عنهم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان ايه يعني ايه يعني اللي ما نصرش الدين كافر لا معنى الايه المفسرين امال معنى الايه ايه ربنا شوف ربنا بيقول ايه عشان نعرف الخطوره بتاعه ان الدين يحتاج وانت ما تنصروش وما اصابكم يوم التقى الجمعان الهزام اللي بتحصل في الأمة دي والمشاكل اللي بتحصل في الأمة دي فبإذن الله وليعلم المؤمنين عشان ربنا يشوف مين المؤمن عشان ربنا لما الأمة يحصل لها المشاكل دي ربنا يعلم مين الراجل اللي هيقف مع دينه وليعلم الذين نافقوا هنا المنافق بيتفضح بقى هنا الكلمنجية بيتفضحوا هنا الميكانيكي بق بيتفضح هنا اللي دينه شوية مشاعر بيتفضح وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا تعالوا الاسلام بيتحارب تعال امسك سيفك وقاتل في سبيل الله ايه لا الكلمة دي تقيل عليا طب ادفع طب تعالى يا عم مش عشان الاسلام تعالى عشان وطنك تعالى عشان ستاتك هتغتصب تعالى عشان اولادك هيسبوا لو انت مش بتاع قاتله في سبيل الله لو انت مش بتاع دين ادفعه تعالى ادفع عن ستا عن نسائك وابنائك الذل تعالى ادفع عن وطنك الذل لو انت مش بتاع دين طب خليك بتاع وطنية تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هو مين قال ان اللي انتوا طالعين فينا قتال امال ده ايه ده القاء بالنفس للتهلكة احنا رجالة قوي وشجعان قوي ولو ده كان جهاد في سبيل الله كنتوا لقيتونا الصف الاول امال ده اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل ده تهور منكم ايه يعني لما القدس تيجي ولا تروح ايه يعني لما المسجد الاقصى يجي ولا يروح مش دي القضية الدين اسمى من كده والدين معاني اعظم من كده ربنا قال عليهم ايه هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان عارفين الايه معناها ايه مش معناها انهم كفره امال معناها ايه معناها ان الموقف اللي خدوه لما الدين احتاجهم بيخدم مصلحة الكفار بيخدم مصلحة الامريكان واليهود اكتر ما بيخدم مصلحة الاسلام هو ده هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان فلسطين بتضيع القدس بتضيع وهو قاعد في بيته هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان مش معناه انه كافر معناه ان موقفه السلبي ده سلبيته ساعة النوازل بتخدم موقف الكفار هم اعلنوا لان هم هيوحدوا القدس تحت ال- اليهود قبلها بايام عشان يشوفوا رد الفعل عشان يشوفوا هو في رد فعل بجد ولا مواقف سلبية يعني ايه هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يعني الدين ماهوش كلمة في البطاقة يعني الدين ماهوش كلام يعني العقيدة ماهيش مشاعر الدين مواقف اللي عنده دين يقول لك الرجولة مواقف اللي عنده دين هو اللي له موقف لما الدين بيتحارب واللي ما عندوش دين هو اللي ملوش موقف لما الدين يتحارب هي دي هي دي القصة ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا في القرآن بيقول لنا عاقبة اللي ما ينصرش الإسلام عاقبة اللي ما يقفش مع الدين عاقبة اللي ما ينصرش الدين لما الدين يحتاج زي الوقت كده مع القدس عاقبة اللي ما تلاقيهوش معاك لما الدين يحتاج قال تعالى محمد رسول الله والذين معه والذين معه اللي معاه في كل موقف اللي معاه في كل نازلة انت فين انت فين انت فين مع الاسلام انت عملت ايه للاسلام قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله لما ربنا يناديك لب نداء ربنا لما الاسلام يناديك لب نداء الاسلام ولا تولوا عنه وانتم تسمعون انت سامع صرخات المسلمين في كل مكان انت سامع صرخات المسلمين في بيت المقدس انت سامع اعداء الكفر هم بيكيدوا المؤامرات للاسلام ولا تولوا عنه وانتم تسمعون اوعى تبقى سامع وشايف وتعمل نفسك ما انتش هنا وتعمل نفسك ما انتش من هنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم دول دواب دول عاملين زي البهائم اللي لا بيسمع لدينه ولا بينتصر لدينه ولا بيقوم لدينه ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم هو انتم من غير الدين احياء هو انتم عايشين هو اللي الامه فيه الوقت دي عيشه دي مش عيشه ده امه ميته ده امه موحوله تحت خط الفقر وتحت خط التخلف الدنيوي والتقني وتحت خط الظلم والاستبداد وتحت لما بعدتوا عن دينكم متم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم رجوعكم لدينكم هو سر الحياه في الدنيا وفي الاخره من غيره انتوا ما انتوش عايشين ولا ليكوا قيمه في الدنيا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ما تمسكليش قلبك وتقول لي مش لاقي قلبي لما تنفذ امر الله هتلاقي قلبك وانه اليه ترجعون فخاف بقى من ساعه الوقوف بين ايدين ربنا ولو ما انتش خايف لما تنزل القبر ويتقال لك ما دينك خاف على دنيتك لو انت بتاع دنيا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لما عقوبة ربنا هتنزل مش هتنزل على اللي تأمروا على القدس لما عقوبة ربنا هتنزل مش هتنزل على نتنياهو وترامب لوحدهم لما عقوبة ربنا هتنزل مش هتنزل على الخونة في بلاد الإسلام لوحدهم لما عقوبة ربنا هتنزل هتنزل على كل اللي سكت واتقوا فتنة أي اتقوا عذابا من الله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مش هيبقى مخصوص للظلمة هيبقى عن اللي ظلم وعن اللي سكت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله اوعى تبقى خاين اوعى يبقى يتقالك انك انت مسلم وانت خاين عند الله سبحانه وتعالى الجندي الخاين اللي فخر يتفتح ويسيبه يقول وانا مالي يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم القدس امانه في رقبه كل مسلم المسجد الاقصى امانه في رقبه كل مسلم وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ما تقوليش انا مش عارف اعمل ايه لفلسطين وربنا بيقول وانتم تعلمون انت تعرف انت تقدر تعمل ايه انت تعرف انت امكانياتك ايه ليس على المرضى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله انت مش قادر ت- تمسك سيف وتجاهد اليهود في سبيل الله بس عندك كلمة بس تقدر تاخد موقف بس قدامك حاجات كتير تقدر تعملها بس تقدر تنشر القضية بس تقدر تدعمهم بألف سبيل بس تقدر ترجع لدينك زي ما هم رجعوا لدينهم ومسكوا أرضنا لما رجعوا لدينهم بس تقدر تعمل حاجات كتير قوي قوي قوي قوي لو انت فعلا عايز تعمل ولو احنا عندنا عقيدة دينية حقيقية قال تعالى قال تعالى إلا تنفروا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم مالك ربنا بيقول لي وبيقول لك مالكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم يعني إيه؟ ما لكم يعني ما الذي أخذتموه لكم حينما أعرضتم عن الجهاد خدتوا إيه من ترك الجهاد غير الذل والخنوع والتفرق والتشرذم والذل لجميع حقراء العالم ما لكم ما لكم اي شيء لكم ان اعرضتم عن امر الله انتوا فكركم ان ربنا هيديك ايه لو انت ما نفذتش امره فكرك انه هيستجيب دعائك لو انت ما نصرتش دينه فكرك انه هينصرك لو انت خذلته فكرك انه هيقبل عليك لو انت اعرضت عنه فكرك ايه ما لكم مالكش حاجة عند ربنا لو انت ما نصرتش دينه يا ايها الذين امنوا ما لكم زي ما امي تقول لابنها مالك يا ابني مالك ايه اللي جرالك ايه اللي جرالكم يا امة محمد ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارض اثقال حب الدنيا في القلوب مش قادر واحد شايل 500 كيلو حديد ينفع يجري يجري ازاي من كتر هموم الدنيا وهموم الفلوس وهموم المراكز وهموم الحياة الدنيا وهموم مش قادر من كتر الهموم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة دي اللي انت راضي بيها ها البنات المتبرجة اللي في الشارع دول اللي خاطفين عينك انت رضيت بدول أراضيتهم شوية البيوت الجبس والاسمنت المتلون ده ده اللي رضاك انا كده مرضي انا كده مرضي الدنيا دي رضاتك أرضيتم بالحياة دي شوية الصفيح اللي اسمه عربيات ده ده اللي انت راضي بيه رضيت به من غنيمة الآخرة لمن نصر دين الله أرضيتم بالحياة الدنيا الحقيرة الدنيئة من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم هو ده اللي احنا بنشوفه الوقت قدام عيننا ما رضناش ننفر لنصر دين الله ما رضناش ننصر الدين في النوازل يعذبكم عذابا أليما في الدنيا قبل الآخرة الذل اللي الأمة فيه العقوبات اللي الأمة فيها الشيعة خلاص بيخلصوا الهلال الشيعي بتاعهم في الخليج خلاص تقريبا كده لسه لهم تطشتين ثلاثة ويخلصوه اليهود مصممين من النيل للفرات وكل يوم بيكسبوا أرض جديدة أمريكا جمعت كل أحلاف الكفر وراها بتحارب الاسلام احنا الوحاد اللي واقفين غلابه يا جماعه احنا الوحاد اللي واقفين مش عارفين ليه كله قاعد يخطف مننا كل يوم بيتخطف مننا حته كل يوم بيتخطف من بلاد الاسلام حته واحنا قاعدين مش داريين الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما مش بس كده ويستبدل قوما غيركم الاستبدال طعم وحش قوي لو ربنا استبدلنا لو ربنا استبدلك هتعيش طول حياتك متألم لو حد رضي يشيل الدين غيرك وشفت الدين بينتصر على ايد غيرك هيبقى جوه قلبك مرار في الدنيا ومرار في الاخره وانت بتشوفه بي مع النبي عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير اخواني واحبابي في الله موضوع كبير لو هنتكلم عن خطاب ربنا للي بيخزل الدين في النوازل لن ينتهي اللي فاكر ان وانا اعمل ايه يعني وانا ايه اللي في ايدي وانا ايه اللي انا اعمله يعني و- و- وايه اللي احنا نقدر نعمله اللي اللي فاكر ان هو مش مطلوب منه امام الله شيء ومش هيتسال امام الله عن القدس والمسجد الاقصى هو ده اللي هنقوله في الخطبه الثانيه باذن الله انت مسلم اذا انت مسؤول الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأحبابي في الله الناس دلوقتي ما بين طرفين كثير من الناس يعني مش كل الناس طبعا لأن المستيقظون كثير بفضل الله ولكن الناس الغافلة دلوقتي ما بين طرفين طرف بيقول لك ما دام أنا ماليش دور يبقى أنا ما عليهيش حاجة ما انا ما اقدرش اعمل حاجه لا في ايدي سيف ولا تحت مني فرس وطرف تاني يقول وانا مالي دي قضيه فلسطين انا مالي انا مالي وكان فلسطين قضيه الفلسطينيين وكان القدس والمسجد الاقصى قضيه الفلسطينيين مش قضيه كل مسلم في ناس عندها مشكله في لا اعتقاد عايزه تصحح عقيدتها تجاه القدس تاني تجاه ارض الانبياء اللي دفن فيها الانبياء تجاه مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه اول القبلتين اللي المسلمين فضلوا يصلوا ليها ثلاث سنين في مكة من أول ما فرضت الصلاة في عام الحسن بعد المعراج لحد الهجرة و16 شهر سنة ونص بعد الهجرة يعني حوالي خمس سنين المسلمين بيصلوا تجاه تجاه المسجد الأقصى تجاه القدس انت ما انتش واخد بالك ازاي والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تشد الرحال الا اذا ثلاث مساجد منهم المسجد الاقصى الوقت المسلمين بيشدوا الرحال لعواصم الدول الغربيه عشان الاغنياء يعملوا افراح اولادهم هناك عشان يروحوا يتفسحوا هناك والنبي بيقول لك تشد لا تشد الرحال الا الى المسجد الحرام والمسجد الاقصى والحرم المدني او المسجد النبوي مسجد النبي عليه الصلاه والسلام عايزين نصحح عقيدتنا تجاه القدس عايزين نعرف مصر رسول الله المكان اللي النبي طلع منه للسماء في المعراج ونزل من السماء عليه كأن القدس دي بوابة السماء ربنا ما طلعوش من الحرم المكي ربنا وداه من مكة للقدس ومن القدس طلع السماء ومن السماء نزل القدس وبعد كده صلى بالانبياء لما نزل وعلى على قول وبعد كده رجع لمكه تاني كان القدس دي بوابه السماء القدس دي مكان الخلافه الاسلاميه في اخر الزمان هي القدس دي لعبه هي القدس دي حاجه بقى- القدس ومكه والمدينه دي مفيش فيهم تفاهم مفيش تفاهم ما بين دي وما بين دي قضيه خطيره قوي يا جماعه قضيه خطيره ان احنا مش واخدين بالنا يعني ايه القدس يعني ايه فلسطين وفاكرين ان بتاعت الفلسطينيين ولو الفلسطينيين كلهم باعوا فلسطين واحنا مالنا دي الارض المقدسه التي كتب الله لكم ده ديت الارض التي باركنا فيها للعالمين ده دي الارض المباركه اللي ربنا تكلم عنها في القران ارض فلسطين طب اعمل ايه اول حاجه تعملها خليك زيهم تعرف تبقى زي ترامب ابقى زي ترامب ازاي يعني تعرف تبقى متدين زي الناس دي يا راجل اعوذ بالله والله يا اخي والله يا اخي حاجه تكسف انت عارف ترامب لما وقع على ان القدس تبقى عاصمة اليهود انت تعرف ان القرار ده ممكن يدمر امريكا اقتصاديا تعرف ان القرار ده ممكن يخسر امريكا دم قلبها تعرف ان القرار ده ضد جميع مصالحها السياسية والدبلوماسية عارف يعني ايه واحد خد قرار انه يعلق على حبل المشنقة جميع اتفاقيات السلام المزعومة اللي امريكا نفسها رعتها في لحظة كده شهادة وفاة لجميع اتفاقيات السلام اللي فاتت ايه ده يا عم ايه قوة القلب دي يا عم ايه يا عم ومش ولا هم مني مصلحتي وكله بيسقف له هناك ليه عشان عقيدته عشان ده دينه الناس فاكره ان دي مصلحه امريكا انها تزرع اسرائيل ده دينهم لوثر لوثر اللي عمل البروتستانتيه اللي امريكان كلهم بروتستانت وانجلترا بروتستانت لوثر اللي عمل البروتستانتيه ها المذهب ال- ال- النصراني الثالث قال لهم كده قال لهم نصره اليهود هو الطريق الوحيد للجنه اللي عايز يدخل الجنه منكم يا بروتستانت الطريق الوحيد للجنه هو نصره اليهود واقامه دوله اسرائيل في الارض يا راجل يا راجل قدر يقنعهم ازاي اقتنعهم وبقت امريكا مسخره ان دوله اسرائيل تقام اه عشان مصالحها في المنطقه وع... يا عم بلاش بقى بلاش ال... الهبل اللي احنا عايشين مصالح مين يا عم ده دفع دم قلبها على اليهود امال عشان ايه عشان عقيدتهم دينهم ان الله يبارك من بارك اسرائيل وان الرب يلعن من لعن اسرائيل هي عقيدتهم كده هو دينه إيه؟ يعني ده دين اه يعني ده راجل متدين اه طب انا اعمل ايه خليك متدين انت كمان يا عم مش انت مصدق ربنا يا اخي ده احنا لو كنا اقبلنا على القران واتهزمنا كان يا عم حتى يبقى حد له كلام عمرنا ما اقبلنا على القران الا وانتصرنا عمرنا ما رجعنا لديننا ولو ربنا رفعنا واعزنا ونصرنا عمرنا ما اقبلنا على ديننا الا وربنا فتح علينا ورزقنا حجتنا ايه نبعد على ديننا ده هم كل تاريخهم مع دينهم اسود ما بيق- بي- بيقبلوا على دينهم يتهزموا ويتكسروا ويتشوه سيرتهم احنا عمرنا ما اقبلنا على ديننا الا ونصرنا الله الا ونصرنا الله سبحانه وتعالى ارجع لدينك تاني حاجة اوعى تبقى الطرف الوحش في المعادلة اوعى تبقى الطرف الوحش عارفين القصة بتاعت ال- ال- الاسد والحمار والثعلب لما الاسد قال للثعلب هات لي الحمار اكله يا اما هاكلك انت الثعلب راح للحمار قال له الاسد عايزك عشان يخليك ملك الغابه الحمار راح للاسد الاسد هجم كل ودنه فقام الحمار هرب وقال للثعلب انت ضحكت عليا الاسد قال للثعلب لو ما جبتليش الحمار تاني هاكلك انت الثعلب راح قال له يا يا مجنون يا حمار يا حمار ده انت كان هي- بيشيل ودنك عشان يلبسك التاج هتلبس التاج ازاي آه الحمار رجع للأسد هجم عليه كلداله طلع يجري الأسد قال للثعلب لو ما جبتليش الحمار أكله هاكلك أنت الثعلب راح للحمار برضه طلعت حمار تاني تاني مفيش فايدة هتعيش حمار وتموت حمار ليه ده كان هياكلني يا حمار ده عشان ما ينفعش يبقى ليك ديل وتقعد على العرش لازم عشان تقعد على عرش الغابة ما يبقاش ليك ديل اه صحيح رجع الحمار للأسد ذبحه وكله هو يستاهل في الآخر النهاية دي مش عايزين نبقى الطرف الوحش في المعادلة الحياه مليانه تعالب اوعى تصدق ان الناس دي كلها طيبه وان الناس دي كلها عايزه مصلحتك والناس دي الناس دي اعداء دينك والناس دي ربنا حذرك منهم في القران 23 سنه بيحذرك منهم في القران مش عايز تصدق ربنا هتبقى عاقبتك اسوا مما تتخيل واسوا مما زي بعض الناس اللي تحالفوا مع الشيعه يا اخوانا خونه يا اخوانا والله العظيم خونه وهم اللي قتلوا الخليفه العباسي بالجزم واللي دخلوا التتار في الامه لا لا لا لا ناس محترمه اه في الاخر قتلوه يا عم ما تصدقوهمش يا عم خونه يا عم الناس دي ما بتحبناش مفيش فايدة خليك بقى انت مصمم ان يجري عليك قدر الله سبحانه وتعالى في من لا يصدق الله سبحانه وتعالى نعمل ايه خليك ايجابي خليك ايجابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت ابي طلحه في الجيش خير من فئه الرسول بيقول صوته وبيحمس الناس على الدين احسن عند النبي من الف فارس ماسك سيفه خليك صوت خليك صوت يذكر الامه خليك صوت في بيتك تعرف اولادك تفهم اولادك قضيه فلسطين وقضيه القدس خليك صوت مع مراتك تفهمها تعملوا صندوق في البيت اسمه صندوق القدس تحوشوا فيه في يوم من الايام تنصر بيه القضيه خليك صوت في شغلك وفي دراستك وسط اصحابك وزمايلك خليك صوت في عيلتك خليك صوت لو انت مدرس تفهم الطلبه اللي عندك لو انت عندك مركز تدريب تعمل دورات لو انت شيخ جامع توقظ الامه وتعمل اسبوع القدس وتفوق الناس وتعمل اسبوع القدس وتتكلم كل يوم عن فلسطين خليك صوت وربنا ينصرنا لما هنعمل اللي في في وسعنا ربنا ينصرنا قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ربنا قادر انه يخسف بهم الارض ده جبريل له 600 جناح جناح واحد منهم شال سبع قرى بتوع سدوم خسف بهم الارض يعني من الاخر كده القنابل النوويه بتاعت امريكا دي عيدان كبريت في قوه الملائكه فما بالك بقوه الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم امال يا رب سايبهم ليه ولكن ليبلو بعضكم ببعض ربنا بيمتحنك ربنا بيمتحنك هتعمل ايه امال هي الجنه ببلاش هتعمل ايه خليك ايجابي خذل عنا ما استطعت خذل عنا يا عم ايقظ القضيه في كل مكان وفي النهايه الدعاء لله سبحانه وتعالى ادعي لهم ادعي لهم في الدنيا كلها ادعي لهم لو عندك صفحه فيس ادعي لهم عايزين نفهمهم ان احنا في ظهرهم عايزين نعرفهم ان الامه ما حدش عارف يغيب عقيدتها ولا حد عارف يضحك عليها ولا حد عارف يموت قيمه القدس في قلوب الامه ولا حد عارف يموت قيمه مصر رسول الله من ساعه ما النبي عليه الصلاه والسلام صلى اعظم صلاه جماعه في التاريخ البشري صلى بانبياء الله في القدس في بيت المقدس جماعة وده اعلان تاريخي من الله مش امضاء من من حاكم من حكام الدنيا ان القدس بقت في رقبة المسلمين وان اليهود خدوا كارت احمر من الاستخلاف في الارض بعد جرائمهم البشعة في حق الدين وفي حق الانبياء وان القدس بقت في رقبة امة محمد وربنا سماها القدس عشان تفضل مقدسة عشان تفضل مطهرة مش عشان يدنسها اليهود ليل نهار ببيوت الدعارة بتاعتهم ب- بحظائر الخنازير بتاعتهم بكل ما يفعلوه مما هو ضد دين الله سبحانه وتعالى ندعي لهم ونرفع ايدينا نقدر نعمل كتير لما هنعمل اللي في ايدينا ربنا هيمكننا من اللي مش في ايدينا اللهم انصر اللهم انصر اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وشرعك وكتابك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يحكم اللهم دافع عن القدس اللهم مهما خذلها المتخاذلون فدافع عن القدس يا رب العالمين اللهم طهر القدس من دنس اليهود اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى اللهم ارزقنا عمرة نحرم بها من المسجد الأقصى اللهم ارزقنا حجة نحرم لها من المسجد الأقصى اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى اللهم ارزقنا عبادتك في المسجد الأقصى اللهم استعملنا لتحرير المسجد الأقصى اللهم انتقم من اليهود اللهم انتقم ممن حارب دينك وممن تواطأ على دينك اللهم انصر دينك وأعز أولياءك اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن يقود وأذن لكتابك أن يحكم اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا اللهم رد الشباب إلى دينك ردا جميلا اللهم رد الفتيات إلى دينك ردا جميلا اللهم اهد الأطفال إلى دينك يا رب العالمين اللهم طهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا اللهم طهر مصر من الزنا والخنا اللهم طهر مصر من التبرج والسفور اللهم طهر مصر من الربا الله والرشوة اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات اللهم طهر مصر من كل ما لا يرضيك عنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نعتذر اليك عن عجزنا عن نصرة المسجد الاقصى اللهم انصره يا رب العالمين اللهم انصر من نصره واخذل من خذله اللهم اعف عنا واستعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم فرج كربنا اللهم اشف امراضنا اللهم اد الديون عن مديننا اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء اللهم ارفع عنا الهم والحزن اللهم فرج كربنا اللهم وحد صف الأمة اللهم ردها إلى دينك ردا جميلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك